بسم الله الرحمن الرحيم محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات الشور للإنتاج الإسلامي والتوزيع والآن مع المحاضرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا والى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت امين امين امين ثم اما بعد مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنه عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم موضوعنا في هذه الليله المباركه عنوانه صله الرحم صله الرحم موضوع مهم لا يوجه الى فريق دون فريق هذا الموضوع موجه لكل مسلم ولكل مسلمه فما منا من احد الا وله رحم الا وله اقارب الا وله اهل حتى الواحد فينا ان لم يكن مبتوط الصله ليس له والد ولا والده ولا اخ ولا اخت ولا خال ولا عم حتى لو كان وحيدا فريدا فهناك اخوه الايمان فاصبحتم بنعمته اخوانا هذا الموضوع إذن غاية في الأهمية وموجه لكل مسلم ويجب على الدعاء يجب على الدعاء بين الحين والحين أن يذكروا الناس به إذ أن الإنسان ما سمي إنسان إلا لنسيه فاللهم اجعلنا ممن يتذكرون الخير فيعملون به واجعلنا ممن يذكرون الناس بالخير اللهم امين صله الرحم الرحم الرحم هي القرابه والقرابه سميت بالرحم لانها داعيه الى التراحم والتواصل والمواساه بين الاقرباء القرابه سميت رحم لانها داعيه الى التراحم القرابه سميت رحم لأنها اشتقت من اسم ربنا الرحمن روى أبو داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته يبقى القرابه سميت رحم ليه لانها داعيه الى التراحم ليه هذا الاسم اشتقه ربنا لهذه الصله من اسمه الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله ماذا قال الله عز وجل عن صله الرحم قال واتي ذا القربى حقه الاقرباء لهم عليك حقوق واتي ذا القربى حقه حق أي نعم فكل واحد فينا له حقوق على أقاربه وفي عنقه واجبات لأقاربه انت عارف مأساتنا ايه النهاردة أننا غالبا نفتش عن الذي لنا ونغفل الذي عليه الوالد يقول للولد فين بر الوالدين وينسى أن هناك حقوق للولد على والده الزوجة تقول للزوج فين حقوق الزوجة وتغفل أن للزوج حقوق على زوجته قال الله عز وجل في شأن الرحم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى مش كده واليتامى والمساكين وابن السبيل مش كده ولا ايه شوف شوف ترتيب الحقوق اول حق حق الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبعد ربنا الاب والام وبالوالدين احسان وبعد الاب والام قرايبك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل أه إلى أن قال والجار ذي القربى أه والجار الجنب والصاحب بالجنب الله عز وجل وضع حق الأقرباء في المرتبة الثالثة من الحقوق بعد حقه وبعد حق الوالد والوالدة يأتي حق الرحم يأتي حق القربى قال ربنا عز وجل في صدر سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجاه وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام والأرحام والأرحام لكم أمر ربنا عز وجل بصلة الرحم ولكم هدد ربنا قطاع الأرحام اسمع قال ربنا عز وجل في سورة البقرة يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الفسقة شكلهم ايه يا رب الجماعة الفسقة اللي هم ماشيين على خط إبليس ما هو الفاسق الأول من إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه شوف مين اللي ماشيين ورا إبليس أوصفهم ايه حتى تحذرها وإن كانت فيك تتخلص منها قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل وربنا أمرك أن تصل الرحم فمن قطع ما أمر الله به أن يوصل فهو فاسق يسير بسرعة على درب إبليس وقال ربنا عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله يبقى قاطع الرحم ملعون فاسق أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها اللهم ارزقنا البصيرة اللهم آمين وماذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم في شأن صلة الرحم صلة الرحم شعار الإيمان اللي بيدعي الإيمان ويقطع رحمه يبقى إيمانه ناقص إيمانه لم يكمل بعد ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري ومسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره أمارات على الإيمان براهين وأدلة نبراس يظهر صدق إيمانك وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق خلقا حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة فقال لها الله عز وجل ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ثم تلا رسولنا قول الله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم رواه البخاري ومسلم وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم شققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته يبقى واحد بيقول لي بقول يا رب وعمال أدعو ربنا ولا يستجيب لي ليه ليه في عوائق كثيرة من أهمها قطيعة الرحم أنت عايز ربنا يوصلك ما هو قطعك لما قطعت رحمك قطعك خلاص الصلة مبتوتة يبقى شوف الرحم أنت عامل إيه مع أهلك ها شوف استجابتك لربنا شوف شروط إجابة الدعاء اللي منها صلة الرحم أي نعم وروى أبو داود والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكلها أحاديث صحيحة كعادتنا مع حضراتكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك كلام حلو كلام النبي جميل بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك لما أبدأ بالبر أبدأ بمين أمي أمي الأول حتى قبل أبوك يا قليل الأصل حتى قبل أبويا ودي مش قلة أصل دي طاعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الرجل قال له من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك بعد ذلك رقم أربعة يعني ثلاث حقوق لمين للأم وواحد للأب لأن الأم حملت وكادت أن تموت وولدت وكادت أن تموت وأرضعتك مادة حياتك من دمها صح حقها أمك ثم أمك ثم أمك إنما أبوك حملك في خفة ووضعك في شهوة مش كده ولا إيه حملت ماء الحياة في ظهرك في خفة ووضعت في شهوة إنما هي حملتك كرها ووضعتك كرها صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو الملفت للنظر طب بر أمك وأباك عرفنا حق الأم ثم قال وأختك وأخاك شمعنا بدأ بالأخت قبل الأخ لأنها الجانب الأضعف الجانب الأضعف يبقى أنا ليا أخ وأخت أبدأ بالأخت الأول أكبرها قدام زوجها أعرفه إن ليها أهل مش خلاص جوزناها رميناها بنروح لها كل ست أشهر مرة يا راجل حرام عليك ابدأ بيها لأنها الجانب الأضعف بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك يعني الأقرب فالأقرب روى مسلم والبخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم أخبر أبيض لا يدخل الجنة قاطع رحم يبقى اللي عايز الجنة السبيل اهو صلة الأرحام الحمد لله إن النبي ما قالش لن يدخل الجنة ده قال إيه؟ لا تفرق تفرق كتير لو قال لن يبقى للتأبيد يبقى قاطع الرحم مش هيشوف الجنة أبدا إنما قال لا تفرق إيه؟ تفرق كتير لا دي يعني ممكن يكون عاصي مذنب له ذنوب كقدر الجبال ثم أه يقطع الرحم يبقى لن يدخل الجنة من أول وهلة يعذب ثم مآله بعد إلى الجنة صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نعم روى أخرج البخاري أيضا حديث شيب والله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم يا ده الحديث ده شيب ألا إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم اه ما احنا لازم لو شفنا واحد قاطع رحمه نأمره بالمعروف نقول له أهلك يا أخي إنما نبقى شياطين خرس ونسكت لا لا إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم والله لو ما كانش في سبب إن أقول الدرس إلا الحديث ده لكفى إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم اللهم ارحمنا يا رب ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم آمين وروى الطبراني كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح أفضل صدقة أديها لمين؟ لقريبي اللي بيكرهني الكاشح يعني العدو المبغض قريبي اللي بيشتمني وبيبغضني أديله ليه؟ قلنا ده فن الدعوة عشان لما أنا هحسن عليه هستلب معروفي حقده وحسده إذ أن النفوس مجبولة على حب من يحسن إليها صح يا مشايخ؟ صح ولا مش صح؟ بديله هيخلي عنده شوية هيحط في عينيه شوية الملح مش حصوة ملح صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان يبقى أنا معايا 100 جنيه زكاة مالي عندي قريبي غلبان وعندي جاري غلبان قد مين؟ قريبي لو اديت لي جاري الصدقة ب 700 صح؟ 700 حسن ده كلام النبي الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة تأخذ ثواب الصدقة وثواب إيه؟ صلة الرحم وأخرج البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه في حد فيكم عايز فلوس كلكم معاكم فلوس اللي عايز فلوس يصل الرحمه في حد فيكم عايز ربنا يبارك له في عمره كلنا عليك بصله الرحم النبي اللي بيقول يا اخوانا سيدنا النبي صادق بيقول من احب ان يبسط له في رزقه يبقى يديله فلوس او يديله عافيه أو علم دي كلها أرزاق هي الأرزاق فلوس وبس ما الصحة رزق أحسن من 100 مليون جنيه مش كده ولا إيه صحة اللهم عافينا يا رب وعافي كل المسلمين اللهم آمين رزق بر الولد لك رزق طاعة الزوجة رزق اه توفيق ربنا لك للطاعة انت جاي قاعد دلوقتي بتسمع علم غيرك قاعد بيشرب جوزة قاعد بتسمع قال الله غيرك بيشوف واحدة رقاصة في تمثيلية ولا فيلم مش ده رزق برضه إن ربنا أكرمك وساقك من بيتك إلى بيته مش كده ولا إيه رزق وأي رزق أي نعم اللي عايز الأرزاق بأنواعها يصل الرحم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ يعني يزاد النسيء يعني الزيادة وينسأ له في أثره يعني في عمره فليصل رحمه تقول لي عمره يطول يطول ازاي يطول في تفسير من اتنين الاول المشهور بطول العمر يعني البركه فيه هم ربنا كاتب لك سبعين سنه هم السبعين بس تعمل اعمال في السبعين سنه غيرك يحتاج يعملها في 300 سنه ها 30 سنه يموت وهو عنده 30 سنه بس ربنا يبارك له في عمره ازاي حفظ القران كله وهو عنده ست سنين وحفظ صحيح البخاري ومسلم وهو عنده وصل 16 سنة وعمل يعلم الناس وهو عنده 15 سنة دعوة إلى الله مش بركة دي هو الإمام النووي عاش كم سنة 36 سنة والنووي الن... شامخ النووي يبقى في بركة في العمر يبقى طولة العمر بمعنى إيه البركة أو طول عمر فعلا طب إزاي قال لك ما هو أنت عمرك الحقيقي مكتوب في اللوح المحفوظ الذي لا محو فيه ولا تبديل والذي قال فيه رسولنا رفعت الاقلام وجفت الصحف انما صحيفه الملك صحيفه الملك الموكل بقبض روحك ممكن يكون مكتوب فيها مثلا عمر الحج محمد ستين سنه خلاص الملك ينزل ليقبض روحك ربنا يقول له أمهله عشر سنين أه فيمحو ويثبت المحو والإثبات فين؟ في صحيفة الملك يا حبيبي إنما اللوح المحفوظ لا محو فيه ولا إثبات وبهذا المعنى نفسر قول الله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يبقى أم الكتاب ما فيش فيها محو ولا إثبات فيها إثبات بس إنما صحيفة الملك فيها محو وفيها إيه؟ إثبات القول الأول قال به جهابذة العلماء والقول الثاني قال به جهابذة العلماء صلوا على رسول الله إحنا عايزين البركة في العمر أه؟ عايزين البركة يبقى صلة الرحم أخرج الطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال وما نظر إليهم منذ خلقهم الله شوف بغضا لهم ناس ربنا بيعمر لهم في بيوتهم ويكتر لهم في فلوسهم وبيكرههم جدا قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال بصل... بصلتهم لأرحامهم الله ده حتى صلة الرحم بتنفع الفاسق بتنفع العاصي بصلتهم لأرحامهم وأخرج أحمد بسند حسن عن عقبة بن عامر الجهني قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وقال ألا أدلك على فواضل الأعمال أقول لك على الطاعات اللي بيجيب حسنات لا تتخيل اللي بيشتكي من كثرة السيئات اللي بيشتكي من إسرافه في المعاصي لك بقالي خمسين سنة ما بصليش لسه بقالي سنة بصلي يا ترى ممكن ربنا يسامحني في اللي فات هذا الذي يشكو من كثرة السيئات وكلنا أنت أدلك على أعمال بسيطة تجيب ملايين مملينة من الحسنات أيوة اسمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عقبة ألا أدلك على فواضل الأعمال قلت بلى قال صل من قطعك واعطي من حرمك واعرض عمن ظلمك صليتوا عليه اللهم صل على محمد طيب سؤال كيف يصل الناس ارحامهم اصل رحمي ازاي المعنى الجامع لصله الرحم هو ان توصل لاقاربك ما امكنك من كل خير وتمنع عنهم ما أمكنك من كل شر مش كده دي جملة كل خير توصله لهم وكل شر على قدر طاقتك تمنعه عنهم وتكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعوة وبالدعاء تزور أخاك القريب في حال صحته وتعوده في حال مرضه وتقف على غسله إذا مات وتشيعه وتصلي عليه وتدعو له من بعد موته وتكرم أهله من بعد موته وتؤثره في الإحسان والصدقة والهدية على غيره من الناس وتواليه وتنصره في الحق وتواسيه وتأخذ بيده عند الحاجة وتأخذ على يده إن ظلم وتنصره إن ظلم فإن تعذر الزي... تعذرت الزيارة راسله بالخطاب كلمه بالهاتف تليفون تزوره في العام ولو مرة واحدة وما لا يدرك كله لا يترك كله تقابله بالبشر وبالبسمة وتبادئه بالسلام وتقابل إساءاته بالإحسان وقطيعته بالصلة وظلمه بالعفو فتصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك وتوقر الكبير وترحم الصغير وتعلم أن أقاربك أولى الناس بإحسانك وببرك حيا وميتا صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال كمان من هو أوصل الناس للرحم أكتر واحد كان بيؤدي حقوق الرحم مين النبي محمد طبعا أنت بتفكر يا ابني كل طاعة كل طاعة القمة فيها هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من صلته لرحمه انه كان بيحزن جدا على من مات من اقاربه على الكفر صح هو عمه ابو طالب لما نزل به عسكر الموتى النبي عمل ايه انطلق اليه يا عم يا عم أريد منك كلمة أشفع لك بها عند ربي خايف عليه عمه قل لا إله إلا الله فنظر أبو طالب إلى أبي جهل وأبي لهب قال يا أبا طالب تخلع دين آبائك وأجدادك وتطاوعه ويقال طاوع كبيرهم صغيرهم يا أبا طالب فكان آخر ما قال على دين عبد المطلب فمات كافرا فحزن النبي عليه جدا وقال والله لا أستغفرن له ما لم أنهى هستغفر له برضه يمكن ربنا يرحمه فاستغفر له فعلا فنزل القرآن ينهاه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولي قرب فانتهى فانتهى وبرضه يجي سيدنا العباس يقول له يا رسول الله يا ابن أخي عمك أبو طالب مات كافرا وقد كان يمنعك ده عمل معاك عمايل كان يمنعك أتنفعه في الآخرة قال نعم يعذب بأخف عذاب في النار توضع الجمرة تحت أخمص قدمه فيغلي منها الدم في دماغه ده ايه اخف عذاب صلوا على رسول الله وبشفاعة النبي كمان وبالشفاعة اخف عذاب طب طالع طالع مين هو في كافر هيطلع من النار ها من الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم ها خالدين فيه ابدا لا ابدا مش في الايه دي دي ايه البينه مش فيها ابدا هنا لكن في ايات اخرى ابدا صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قالت خديجة بنت خويلد رضي الله عنه للرسول عندما جاءها يرتعد يرتعش من الذي رآه في الغار أما جاله سيدنا جبريل في الغار اقرأ ما أنا بقارئ فغطاه ها عمل ايه غطه ضمه غطه ضمه ها ثلاث مرات إلى القصة انتوا عارفين روح بيترعش خايف ستنا خديجة قالت له إيه قالت والله لن يخزيك الله أبدا ليه قالت إنك لتصل الرحم شفت شفت يا أخوانا اللي عايز ربنا ما يخزيهوش في دنيا ولا في آخرة يصل رحمه لن يخزيك الله أبدا ليه إنك لتصل الرحم معروف عن النبي إنه أوصل الناس للرحم إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الظهر راجل خير يقري الضيف عارف حق الضيافة يكسب المعدوم ياخد بإيديه يعين على نوائب الظهر يصل الرحم وحشي بن حرب لما أسلم وصل إلى النبي سنة إيه ده بعد غزوة أحد بست سنين يعني 8 هجرية مش أحد كان سنة اتنين اتنين ثلاثة كمان يبقى صحيح ثلاثة بدر اللي كانت غزوة سنة اتنين صلوا على رسول الله يعني سنة تسعة هجرية ووحشي بن حرب ده هو اللي قتل سيدنا حمزة وإيه شوف بقى هند بنت عتبة عملت إيه في سيدنا حمزة ها والسبب وحشي فوحشي جاي مسلم فقال له النبي بعد أن سمع منه الشهادتين أخبرني يا وحشي كيف قتلت حمزة عمي وأخويا في الرضاعة فأخبره كيف قتله فلما سمع النبي قال ويحك غيب عني وجهك مش طايق أبصلك غيب وجهك فقال وحشي كنت أتنكب بوجهي عن رسول الله عشان ما يضايقوش الدافع لكده ايه حب النبي لعمه الرحم صلوا على رسول الله اكرم الله على يديه حمزه بالشهاده ولم يهن على يد حمزه بالقتل على الكفر صح وربنا سخر وحشي في قتل الداعيه الضلالي مسيلمه الكذاب ولذلك يوم ما قتله فرح فرحه لا تقدر بثمن ولا يسعها الدنيا بما فيه قال قتلت مسيلمة قتلته بحربتي هذه قتلت خير الناس حمزة وبها قتلت شر الناس مسيلمة الكذاب وأرجو أن يغفر لي ربي هذه بتلك صلوا على رسول الله وأكيد إن شاء الله سيدنا وحشي وسيدنا حمزة هيتقابلوا في الجنة وسيدنا حمزة ياخده في حضنه يقول له وحشي حبيبي انت اللي قتلتني يا ابن الذين تعالى حبيبي اه والله العظيم والنبي قال ان الله لا يضحك ها ربنا ينظر لهم ويضحك رجل آه قتل اخر ثم تاب الله عليه وقتل في سبيل الدين الكلام ده نطبقه بالظبط على حمزه ووحشي وحشي قتل حمزه قتل حمزه في سبيل الله وبعدين وحشي ربنا هداه ومات على الإسلام نرجو له الجنة صحابي صحابي والإسلام يجبه ما قبله وله جهاد ها؟ فلا نحقرنه أبدا ده سيدنا يتقابلوا إن شاء الله وياخدوا بعض بالحضن كده وما- وسيدنا حمزة مش فاكر مش فاكر له لا لا لا لا ما هو ربنا قال ونزعنا ما في صدورهم من غل ها اه صلوا على رسول الله اخوانا على رسول المتقابلين نعم لكن شوف شوف حب النبي لعمه شوف شوف الصلة كذلك بعد غزوة خيبر النبي انتصر على اليهود في غزوة خيبر والأطفال في فلسطين بيقولوا لليهود خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود فاكرين واليهود فاكرين اليهود برضه فاكرين المهم بعد غزوة خيبر النصر الكبير ده على اليهود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي لقد عاد ابن عمك جعفر ابن عمك جعفر رجع من الحبشة فقام النبي وأخذ يحجل وأخذ جعفر بين ذراعيه وقال أيها الناس أيها الناس لا أدري بأيهما أصر بفتح خيبر أم بعودة أخي جعفر يعني جعل عودة جعفر تساوي النصر على اليهود في يوم خيبر شفت المكانة؟ ما هو عملهم كفتين للميزان لا أدري بأيهما أصر بفتح خيبر أم بعودة أخي جعفر حب الحب ولما مات جعفر بعث النبي دخل النبي في بيته وأمر الزوجة أن تأتي بأولاده فضمهم إلى صدره وأخذ يقبلهم ويبكي ففطنت الزوجة إلى هذا فقال اصنعوا لآل جعفر طعاما صلوا عليه صلى الله عليه وسلم أوصل الناس للرحم سيدنا محمد طب سؤال أخير لماذا يقطع الناس أرحامهم الناس اللي قطع أرحامها سبب القطيعة ليه إيه طب قاطع خالك ليه ما قاطع عمك ليه ما قاطع أختك ليه ما قاطع خالتك ليه ما قاطع أخوك ليه ده في ناس ما قاطع الآباء ما قاطع أبوك أمك ليه يا ابني أسباب القطيعة إيه عد معايا واحد يقول أحدهم ذهبت إلى قريبي هذا أكثر من مرة ولم يأتني هو بالمرة إيه ما عنديش دم ولا إيه عندي كرامة يا أخي كل مناسبة أروح له آه آه ابنه اتجوز رحت له مراته ماتت رحت له مش عارف الواد نجح رحت له على طول قايم بالواجب وهو ما عندوش هو انا ما عنديش كرامه مش رايح له تاني اقول له هو انت كنت بتروح له عشان مستني انه يجي لك ولا بتروح له لله جاوبني لله خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ليس الواصل بالمكافئ انما الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها امتى تتسمى انت واصل الرحم لما هم يقطعوك وانت تروح مش دي في راس دي ودي قصد دي الحديث اخرجه البخاري روى مسلم ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني أحسن إليهم ويسيئون إلي أحلم عنهم ويجهلون بيشتموني ويجهلون علي يعني عايز يقول النبي تديني رخصة أطيعهم بقى ده مفيش أسوأ من كده قرايبك بتروح لهم ما يجوش تعاملهم بالأدب بيشتموك بتديهم ويحرموك إيه ده شوف الحالة البشعة ومع ذلك النبي ما رخصلوش أن يقطعهم قال له إيه قال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل المل اللي هو إيه رماد الفرن عارف تراب الفرن أما تحمل التراب بتاعه المولع ده لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك فالناس اللي بتقطع الرحم بيقطعوا ليه لك بروح لهم وما يقوليش وده مشهور قوي في النساء النساء عندهم حاجة اسمها النقطة عارفين النقطة عارفين ولا هتجيبوا لي نقطة نقطة ربنا عافينا وإياكم نقطة الاخت فلانه اتجوزت راحت اديتها 50 جنيه في ايديها جت هي بقى ولدت الاخت فلانه ظروفها صعبه ما معهاش فراحت لها واديتها 10 جنيه تقول شوف وشوف بقى اديها 50 وتديني 10 والله ما رايح لها تاني بيحصل ولا لا والرجاله برضه جات لهم العدوى اخ فلان نجح خد الماجستير رحت جايب له هديه جميله يوم ما انا نجحت بقى قال جايب لي قلم شوف الناس اللي ما عندهاش دم جايب له هديه ب 100 جنيه يجيب لي قلم او ما يجيبليش حاجه خالص لا لا لا ده في ناس عندنا بشعه بشعه بتكتب النقطه في كراسه والله العظيم يكتب في يوم 24 3 سنه 67 قبل النكسه اديت الحاج مخيمر 50 جنيه والخمسين زمان بقى كانوا يعني لا اكيد ده كان شيخ البلد ده واديت الاخت فلانه وي- ويكتب و- ولو فلان ما جابهالوش في مناسبه يطلب ايه يا عم ايه اجيب لك الكشكول ايه العالم البشعه دي ايه ده انت بتدي ليه هديه طب بتطلب ايه يا بجح دي هديه يا ابني النبي صلى الله عليه وسلم قال الراجع في هديته كالكلب يتقيأ ثم يعود في قيئه لسه أختي بتكلمني امبارح دكتورة تقول لي إن هي خدمت ناس خدمة معينة لله وبعدين لها بنت فنجحت فو- فعمت البنت عمتها جابت لها غويشة هدية غويش وبعدين ال- الخدمة دي فشلت قالت لها هات الغويش يا حاجة أنت جايباها هدية ما عرفوش وعمة مش غريبة ايه الناس دي لا لا يا حاج لا اوعى اسمعك تقول لي انا بقطع رحمي لاني اعطي ولا يعطون اصل ولا يصلون احلم ويجهلون النبي قال ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها وانتم بتقولوا ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله إيه؟ ها انقطع وانفصل كلام حلو كلام ماشي مع الشرع صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم السبب الثاني من أسباب قطيعة الرحم فقر البعض وغنى البعض فتجد الغني يستنكف عن زيارة قريبه الفقير صح ولك أنا ساكن في مصر الجديدة وقريبي من الجانب الفقير في العيلة ساكن في عزبة القرود هجيب له مراتي الدكتورة في الجامعة وابني اللي في السلك الدبلوماسي وبنتي المهندسة واركب العربية البودرة واخش حارة من جوه حارة شوارع زي بيت جحا يا راجل بلاش فضايح يا راجل مش كده استعر صح ولا مش صح هو ده الواقع بتاعنا واقع مؤسف فتجد الغني يستنكف عن زيارة الفقير أقعد فين لو قاعد في أوضة تحت الأرض أروح فين ها وتجد الفقير يستنكف عن زيارة الغني يقول لك بروح له بيسلم عليا بطراطيف صوابعه أه ابنه بيقابلني بي- بقرف كده لا يا عم لا نقول للغني يا من انتفشت وانتفخت على الناس بمالك إن الله قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم ونقول للفقير صله لله حتى لو كان بيعاملك كده لو طردك بقى وقال لك ما تجيليش تاني هنا يبوء هو بها يبقى هو اللي ايه اللي قطعك نعم انت شايفه كده روح له كل ست اشهر مره كل سنه مره انا مش عايز اقطع الصله انا بقى اقول واكرر ما لا يدرك كله لا يترك كله ثلاثه من اسباب قطيعه الرحم ان البعض لا يزور اقاربه بدعوى انهم عصاه ما بتقولش اخوك ليه اخويا ده فاسد عنده دش وتلفزيون 20 بوصه وفيديو وبيلعب اتاري ومراته بتمشي باسترتش وبيشرب جوزه وما بيصليش طب هو في حد فينا خلا من الذنوب هو احنا ملائكه يا بشر احنا ملائكه في حد فينا ملوش ذنوب كلنا أرباب معاصي كلنا أصحاب ذنوب بس المسألة أن في تفاوت في تفاوت هذا يقع في الكبائر وهذا يقع في اللمم صغائر ها وبعدين لو أنت تخليت عن أقاربك العصاة وأنا فعلت هذا فمن لهم يبقى أنت ساعدت إبليس عليهم حرام عليك يا راجل حرام عليك حرام ده ربنا قال للنبي وأنذر عشيرتك الأقربين اللي هم كانوا كفار كان بيدعو أبو لهب وقال لو لم ينزل فيه قرآن لدعوتك صح كان بيدعو أبو جهل إلى الإسلام اوعى أسمع هذه الدعوة روح وادعوهم إلى الله ها؟ ولا تجلس معهم وهم يقترفون معصية ماشي بس روح ده ربنا قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وإيه؟ وأهليكم نارا قوا أنفسكم وأهليكم نار أربعة من أسباب قطيعة الرحم أحيانا بل غالبا السبب في قطيعة الرحم الآباء والأمهات أه والله العظيم تلاقي الولد يقول لأمه أنا إن شاء الله بقى رايح البلد ليه يا ولد رايح أزور عمي تقول له عمك عم الدبب يا أخي عم الدبب يا حاج انا رايح ازور خالتي خالتك ايه يا اخويا خالتي خالتي وخالي خالي يا واد ما سمعت الستك بهانه بتقول في المثل الاقارب عقارب إيه الامثله اللي تودي السجن دي الاقارب عقارب القرايب عقارب بأمارة ايه عقارب إيه الكلام ده فتلاقي الولد قطع رحمه بسبب ابوه بسبب امه يا والدي هشوف عمي عمك انت عارف عمك ده عمل ايه معايا ده عمل بلاوي ده عمك ده عمل عم انت عارف نكس 67 سببها مين عمك عمك الله طب الولد هنا يطيع ابوه لا لان النبي قال لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق روح روح من وراء من وراء روح طيب آه، وبقول للأب والأم حاجة حرام عليكم تورثوا الحقد والضغينة والشحناء والحسد لأولادكم يا أخي أنت بينك وبين أخوك مصانع الحداد بتورث البلا ده لابنك ليه بالعكس لو أنت رجل محترم وبينك وبين أخوك مصانع الحداد وابنك تطاول على أخيك قل له قطع لسانك اغرس ده عمك عمك اه بس انت بتقول اه امي بتقول انه خد فلوس انت مالك هذا اخي اعرفه قبل ان ارى وجهك ده الراجل المحترم دي الام المحترمه اللي قال له قوي في الزمان ده الاذان اذن يا محترم من اسباب قطيعه الرحم كذلك بعد المسافات وقله ذات اليد وضيق الاوقات بعد المسافات أنا في القاهرة وقرايبي في سوهاج أنا في القاهرة وقرايبي في اسكندرية مسافات بعيدة بعد المسافات وضيق الأوقات اشتغل واطلع من شغلة اخش في شغلة وبقعد يوم أجازة بريح فيه مفيش وقت ضيق المسافات ضيق الأوقات وبعد المسافات وقلة ذات اليد يقول لك بقالي شهرين ما رحتش البلد اروح لهم يعني ايد ورا وايد قدام استحي لازم بقى يكون معايا فلوس عشان اجيب زياره اخش بحاجه اقل اقل حاجه وابقى مكسوف ان اشتري حاجات بخمسين ستين مية جنيه انت عارف ان ما عنديش انا عندي سبع عيال وامهم واللي في الجامعه واللي في ثانويه منين منين يا عم ما عنديش مش كده ده مانع فعلا لا يغفل اقول لهم زرهم يا من تشتكي من بعد المسافات وقلة ذات اليد وضيق الأوقات في العام ولو مرة كل سنة مرة كل سنة مرة طالما سفر وبين المرة والمرة في اختراع اسمه الهاتف ها اللي انتوا بتسموه ايه تليفون التليفون دي كلمة مش عربية العربي الهاتف ها كلمه في الهاتف ابعت له جواب يا أخي طب ما عنديش فلوس أقول له يا حبيبي استبدل جمعيات المصايف بجمعيات صلة الأرحام إيه رأيك؟ ده في موظفين بيقعدوا طول السنة يقطعوا من قوتهم من قوتهم ويعمل جمعية في جمعية تعمل جمعيات ليه؟ يقول لك عشان أصيف صح ولا مش صح؟ ها؟ أكسر لي كده 600 700 ألف جنيه عشان آخد مراتي أعريها وبناتي أعريهم ونبقى على البلاج بس بصراحة مراتي ملتزمة بتنزل المية بس ملتزمة لابسة خمار كمان وهي البنت الوحيدة الملتزمة على البلاج الفتاوي ذوات البلاوي اللي بتطلع دي دي بلاوي مش فتاوي دي بلاوي لا يقولها عقل أبدا ها استبدل جمعيات المصايف بجمعيات صلة الرحم يا أخي الأولى تجلب المعصية ومال أنفق هدر وستسأل عنه في الآخرة وربما تعذب به إنما الثاني يجيب حسنات يقول لي الله يعني اعمل قرشين واروح ازور قرايب اصرفهم ايوه ما انت لما تصرف دول هيجي لك احسن منهم انت نسيت كلام النبي ما انا لسه قايل لك النبي قال من آه من احب ان يبسط له في رزقه اللي عايز فلوس يزور قرايبه من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه انت عارف خطواتك الى زياره الاقارب في سبيل الله اسمع الحديث الحلو قوي ده انا متوقع بعد الدرس كل واحد فيكم يروح يشوف واحد قريبه يزوره اسمع النبي قال ايه مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار راح تزور قريبك ليه لدنيا ولا للاخره لنفسك ولا طاعه لله لله يبقى خطوتك فين في سبيل الله شويه العفار دول في سبيل الله وقاية أن تمسك النار في الآخرة ستة من أسباب قطيعة الرحم الجهل الجهل بأحكام الشرع ونصوص الوعيد في قطع الرحم النبي قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام سبعة من أسباب قطيعة الرحم الاختلاف على الدنيا ده خد ورثي ده خد مش عارف الدنيا ده مراته قالت فيا ده جوزها قال فيك كذا دنيا حطوا الدنيا تحت نعالكم تحت النعال ويمموا بوجوهكم شطر الآخرة مشاكل كتير قوي هتتحل كتير لما تعرف ان في آخرة وتبقى عايزها صح هتتغافل عن أمور كثيرة من أمور الدنيا اسمع الموقف الحلو ده سيدنا أبو بكر ومصطح ابن أثاثة أبو بكر ليه واحد قريبه اسمه مصطح اللي بيصرف على مصطح هو أبو بكر يوم سيدنا مصطح يقع في الإفك يعني يخوض في عرض عائشة مع المنافقين لكنه تاب وتاب الله عليه لكن لما حصل ده منه سيدنا أبو بكر قال يعني أعطيه ويقع في ابنتي والله لن ينال مني درهما بعده فنزل القرآن وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ربنا عاتبه فضاعف الصديق العطية لمصطح ليه؟ نسي الدنيا هو عايز ايه؟ أن يغفر الله لكم أي نعم كذلك محمد بن الحنفية مع أخيه الحسن اختلف سيدنا الحسن مع أخوه محمد فبعث محمد إلى الحسن يا أخي لقد قال جدك النبي لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق الثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وأنا محمد بن فاطمة من بني حنيفة أما أنت فأنت الحسن ابن فاطمة بنت النبي أنت خيار من خيار من خيار وقد قال جدك خيرهما الذي يبدأ بالسلام فجاء الحسن وطرق باب أخيه وبدأ بالسلام برضه سيدنا محمد كان ذكي أخوه يعني عرف يجيبه إزاي نسي الدنيا نساها طيب آه، بسرعة في نصف دقيقة ثمرات صلة الرحم إيه؟ أولا من ثمرات صلة الرحم البركة في العمر صح السعة في الرزق شعار الإيمان الفوز بثواب العاجلة والآخرة الصلة تجيب في الدنيا بركة في العمر وبركة في الرزق وتجيب جنة خمسة وقاية من النار النبي قال لن يدخل الجنة قاطع رحم يبقى سبيل الجنة هو صلة الرحم ستة إجابة الدعاء لأن ربنا قال من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته هذه بعض ثمار صلة الرحم الله أسأل أن يجعلنا ممن يصلون من قطعهم ويعطون من حرمهم ويعفون عمن ظلمهم آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com